السلام عليكم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه الحديث ده من الأحاديث الجميلة جدا ربنا سبحانه وتعالى بيقول في بداية الحديث يا عبادي يا عبادي نداء متكرر نداء القرب يا عبادي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي يعني ربنا سبحانه وتعالى منزه عن الظلم يستحيل أن ربنا سبحانه وتعالى يظلم إنسان قال تعالى ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد قال تعالى وما ربك بظلام للعبيد قال الله تبارك وتعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون فيستحيل في حق الله لا يتصور في حق الله الظلم ربنا سبحانه وتعالى يتعامل مع الإنسان بالرحمة وبالعدل لا يظلم الناس شيئا سبحانه وتعالى فبيقول سبحانه وتعالى إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يعني الظلم حرام قال النبي صلى الله عليه وسلم الظلم ظلمات يوم القيامة فأول نوع من أنواع الظلم الإنسان يظلم نفسه بالشرك وبالكفر وبالمعاصي أو يظلم الناس بأخذ الحقوق وأموال الناس والظلم والتعدي والضرب والتعذيب والقتل كل ده إيه؟ كل ده من الظلم فيجي يوم القيامة الإنسان يحاسب على ده يبقى في حقوق في في في في سيئات الإنسان ده والشخص المظلوم يقتص منه في يوم القيامة وربنا سبحانه وتعالى ينتقم من الظالم فربنا سبحانه وتعالى بيقول إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ثم قال تبارك وتعالى يا عبادي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم النداءات اللي جاية دي الهدف منها إن إحنا نعرف إن إحنا مفتقرين لربنا سبحانه وتعالى في كل شيء إنسان فقير إلى الله سبحانه وتعالى فربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني هديكم يعني إحنا محتاجين نسأل ربنا سبحانه وتعالى الهداية لأن إحنا من غير توفيق ربنا سبحانه وتعالى ومن غير هداية ربنا سبحانه وتعالى نضيع النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقول اللهم اهدنا فيمن هديت وكان في في في دعائه دعاء الاستفتاح يقول اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم فاحنا نسأل ربنا الهداية واحنا دايما في في سورة الفاتحة بنقول اهدنا الصراط المستقيم فربنا بيقول يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يعني الأكل اللي احنا بناكله ده ده رزق ربنا سبحانه وتعالى فكأن المعنى ان انت محتاج ربنا زي ما انت محتاج تسأل رزق القلب وهو الهداية تطلب رزق البدن والأكل والشرب وبعدين بتقول يا ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم فأنت فقير الله سبحانه وتعالى التوفيق الهداية فقير في الرزق الأكل والشرب رزق البدن وفقير في ال- ال- ال- ستر العورات كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم فبتطلب من ربنا يا رب أستر أسترني فحتى في طلب ال- الكساء اللبس اللي انت بتلبسه ستر العورة وستر العورات الأخلاقية وستر العيوب تسأل ربنا سبحانه وتعالى قال يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يعني نطلب من ربنا الهداية نطلب من ربنا الرزق نطلب من ربنا الستر نطلب من ربنا سبحانه وتعالى المغفرة مين يملك الهداية والرزق إيصال الرزق للعباد ومين يملك ستر الإنسان مين يملك ال- المغفرة أنه يغفر ذنوب العبد غير ربنا سبحانه وتعالى فكأن المعنى أن إحنا مفتقرين إلى الله في كل شيء أنت فقير أنت عبد محتاج لربك سبحانه وتعالى فتسأل ربنا كل حاجة وربنا سبحانه وتعالى يحب من العبد أن هو يفتقر إليه ويسأل كل شيء وبعدين ربنا عز وجل بيقول يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يعني الطاعة النفع بتاعها مش هيصل إلى الله سبحانه وتعالى إحنا اللي بننتفع بالعبادة زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم يعني لما انت تقدم طاعة لله لما تذبح في الأضحية ربنا بيقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم فالانتفاع النفع اللي هيجي من وراء الطاعة انت اللي تستفيد بيه النفع ده ربنا سبحانه وتعالى لا ينتفع من وراء العباد شيء هو الغني سبحانه وتعالى يقول إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني آه، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا سيجزي الله الشاكرين ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني فالعبادة في مصلحة العبد يعني أنت لما تفتقر إلى الله سبحانه وتعالى في الأسئلة اللي في الدعاء اللي في البداية تسأل الهداية والرزق والستر والمغفرة أنت اللي فقير أنت اللي محتاج ده أنت اللي تستفيد بده ربنا سبحانه وتعالى غني سبحانه وتعالى وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء ويا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء يعني ولا الطاعة هتزود في ملك ربنا سبحانه وتعالى حاجة ولا المعصية هتنقص ملك ربنا سبحانه وتعالى حاجة قال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد هو غني سبحانه وتعالى غني عن العباد فمش عايزين آه، نتخيل ان انا لما اصلي ان انا لما اتحجب ان انا لما اعمل الطاعه لما اخد خطوات في القرب من الله سبحانه وتعالى ان انا كده كاني بمن على ربنا سبحانه وتعالى او ان ملك ربنا سبحانه وتعالى هيزيد هو انا اللي هستفيد بالعباده ربنا سبحانه وتعالى بيقول ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء ثم قال تعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد في مكان واحد في آن واحد في نفس الوقت الناس بتسأل كلها فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر هو كريم سبحانه وتعالى المجيب الكريم سبحانه وتعالى لو الناس كلها في نفس الوقت من أول سيدنا آدم حتى قيام الساعة الإنس والجن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد في مكان واحد في آن واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة ده بيسأل م- الهداية وده بيطلب الرزق وده بيطلب الولد وده بيطلب الزوجة وده بيطلب المغفرة فأعطيت كل إنسان مسألة قال ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يعني لو جبت الإبرة وحطيتها في ال- في ال- في المحيط في البحر وشلتها مش هتاخد من البحر حاجة فهو غني خزائن الله سبحانه وتعالى لا تنفد هو الغني الكريم سبحانه وتعالى يعني في بداية الحديث ربنا سبحانه وتعالى بيقول للإنسان يطلب الهداية ويطلب الرزق ويطلب الستر ويطلب المغفرة فممكن تحس إن إيه بس أنا خايف أدعي وربنا سبحانه وتعالى ما ما يستجيبش الدعوة دي فتيجي الكلام اللي في الآخر ده اللي هو لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر كأن في إشارة إن أنت تعرف أنت تسأل مين هو الكريم الغني سبحانه وتعالى وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بيقول يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه قال الله تبارك وتعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فربنا سبحانه وتعالى بيقول إنما هي أعمالكم إنما هي أعمالكم قال تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك ده الكتاب بتاعك انت دي أعمالك إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيب أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه الأعمال تحصى في الدنيا ثم أوفيكم إياه في يوم القيامة كاملة مفيش حاجة ناقصة من الحسنات ولا في سيئة إيه اختفت فمن وجد خيرا فليحمد الله يحمد ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا هو اللي وفقه ومن وجد غير ذلك شرا فلا يلومن إلا نفسه فلا يلومن إلا نفسه فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم الحمد لله رب العالمين